بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب تشاهدون الآن على شاشة الرحمة مدارج السالكين الشيخ محمد يعقوب
ارقوا بالمدارج آمنين إجابة داعي الحرمة هناك نحيا جوار تعظيم حرمات الله عز وجل المدينة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله ها نحن تمضي بنا الأيام ويوشك شهر شوال أن ينقضي فما بقي منه إلا جمعة ومرور الشهور ينبغي أن يعمل عمله في القلوب فقد قال ربنا جل جلاله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فهذه الأيام تمضي بالعمر وهذه الأيام حجة أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فلذلك إخوتي نحتاج أن ننتبه لمرور هذه الأيام لننظر بعد رمضان وكيف صنع الأسبوع الأول في قلوبنا ثم مع طول الأمد ومرور الأكثر من شهر شوال كيف صارت قلوبنا كلما مضى العهد وبعد العهد برمضان كيف تجري دماء الإيمان في قلوبنا وكيف يحصل نوع خشية من أن تدركنا المنية قبل أن نطمئن على إيمانيات رمضان إخوتي في الله أنا أحبكم في الله ما زلنا في منزلة اليقظة وفي قضية معرفة الزيادة والنقصان من الأيام المرتبة الثالثة من مراتب اليقظة وقلنا إنما يصح معرفة الزيادة والنقصان من الأيام حتى يتم الظن بها لاستدراك فائتها وتعمير باقيها بثلاثة أشياء أولها سماع العلم والثاني إجابة داعي الحرمة والثالث صحبة الصالحين اللهم إنا نسألك أن تدخلنا برحمتك في رحمتك واجعلنا من عبادك الصالحين ومضينا في اللقاء الماضي للكلام عن سماع العلم وذكرنا أن كلمة سماع العلم مقصودة أن تسمع أن تسمع العلم لتعرف مقدار الزيادة والنقصان من الأيام بسماعك للعلم ليصح لك معرفة الزيادة والنقصان من الأيام بسماع العلم فسماع العلم سماع الخير اللهم ارزقنا سماع العلم أن تسمع سماع الخير أن يكون سمعك متوجها آه أن يرزق أذنا مستمعة أذنا مستمعة قال سبحانه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع أو ألقى السمع سماع العلم أن تسمع ولذلك كان اعتراف أهل النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ولذلك كانت من عقوبات الذنوب الطبع على القلوب فلا تسمع أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون السماع أن تسمع القلوب سماع تذكرة سماع فهم أن تسمع العلم لكن للأسف الشديد صار كثير من الناس لا يسمع السبيل الثاني لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام إجابة داعي الحرمة تعظيم حرمات الله عز وجل إجابة داعي الحرمة الداعي الذي يدعو يدعو لصيانة الحرمة يدعو لإقامة الحرمة ما هو هذا الداعي اسمعه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديث النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يدعو يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعودوا وداع يدعو من جوف الصراط فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح إنك إن تفتح تلج فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم حقيقي انا كان نفسي الحديث صحيح في مسلم الامام احمد كان نفسي اعمل ماكيت لهذا المعنى والله ماكيت ضخم كبير يعني فعلا يعني مسافة 10 15 متر سورين وفيهم ابواب وعلى الابواب ستاير وعلى رأس الصراط اعمل علامة وفي اول الصراط اعمل علامة علشان نشرح هذا الحديث شرح واضح لانه حقيقي يترجم ما نحن فيه اليوم بمنتهى الصراحة والوضوح إجابة داعي الحرمة قال ربنا جل جلاله ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه الآية الثانية ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب سبحان الملك أين تقوى القلوب من فتوحات رمضان في القرآن كانت الوقفة مع قول الله سبحانه أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى سبحان الله العظيم امتحان القلوب في مادة التقوى يا مناس بتسقط الهيصة والهوجة الحاصلة النهاردة في موضوع النقاب والله ما بتخوفني والله ولا تهز أصغر شعراية في صباع رجلي الصغير عارف ان المنتقبات راسخات الإيمان ثابتات اليقين المنتقبات ما حدش يقدر يلعب بيهم لكن تضحك وسبحان الله العظيم لما عبد الله بن احمد بن حنبل رحمهم الله يقول سالت ابي في مساله كذا فضحك او فابتسم والتفت احيانا تسمع كلام كده تضحك تبتسم لما بيحجوك ب لا تنتقب المحرمه ازاي يقولوا بقى ان النقاب عاده يهوديه طب ما هو النبي قال اهو لا تنتقب المحرمه ده دليلهم يبقى النبي اقر النقاب اهو اذا كانت المحرمه لا تنتقب فغيرها تنتقب مفهوم المخالفه اللي هم ال- ال- الازاهره يعني المفروض بيدرسوا المذاهب الاربعه انا ارجع للمذاهب الاربعه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد الامام احمد قال فرض واجب النقاب والثلاثه قالوا مستحب هو مش ده الدين اللي اتعلمتوه وبتعلموه في الازهر يبقى ازاي الكلام يجي كده بقى يجي ازاي ان هو لا عاده ولا عباده ولا و- ولا في من الاسلام ازاي يجي الكلام كده زي ما اقول لك كده انا عايز اقول لك يا اختي المنتخبه لما تسمعيه اضحكي قولي ها ها ها ها, ها. كده ولا الكلام ده ي- له له اي وزن وبفضل الله عز وجل النقاب ينتشر اكثر مما نريد يعني احنا بنقول يا ريتها ما انتقبت دي يعني في نساء بتلبس نقاب صحيح قد تسيء للنقاب احنا معترفين بهذا الواقع بس ده واقع واقع النهارده تمشي في اي شارع في اي حاره في اي بيت في اي سوق في اي شغل في اي حته في الدنيا في مصر وفي غيرها النقاب موجود وبقول للحاجه امنه يا حاجة انت قربتي تموتي بقى فما فيش داعي للكلام ده يعني امبارح قريت ال ال في في الجورنان واحد كاتب برضه كلام وحش قوي صحفي فقلت سبحان الله العظيم طب انت بتنافق مين الكلام بالعقل كده وبالمنطق وبالواقع واحدة محترمة سترة وشها مش عايزة حد يشوف اي راجل راجل اي راجل بس ايه اي راجل راجل يحب ان محدش يشوف مراته يحبش ان محدش يلمس مراته يحبش ان محدش يهق في مراته دي, دي حقيقة لكن اللي إيه إيه إيه واحدة زي ما سمعت قبل الحلقة كده الحتة بتاع الشيخ محمد حسان ربنا يكرمه بيقول حرية شخصية واحدة مغطية وشها التانية زعلانة ليه طب انت زعلانة ليه ما خليها تغطي وشها في الديمقراطية المفتوحة اليومين دول ادونا حقنا من الديمقراطية خليها ديمقراطية واحدة عايزة تلبس النقاب واحدة عايزة تلبس بنطلون هي حرة برضه دي هي حرة هي حرة تلبس نقاب هي حرة بس أنا ما بكلمش المن... الأخوات المنتقبات الفضليات الكريمات كده ب... بقول لهم ب... بقول لهن اثبتوا ولا يهمك الكلام كتير لكن يوم القيامة هتاخدي حقك تالت ومن تالت من عين تخي هناخد حقنا بقى من اللي استهزأ وهتاخدي حقك من اللي أذى وهتاخدي حقك من اللي أنكر وهتاخدي حقك من اللي بيقترح أنا بقول لك قلت الصحفي ده بينافق مين بينافق الحكومة ولا بينافق أمريكا ولا بينافق مين هو في في شخصه مقتنع ان المرأة لما تنتقب وتستر نفسها احسن الشاهد ايه تعظيم الحرمات ده موضوعنا تعظيم الحرمات المرأة دي مش من حرمات الله عرض تعظيم هذا العرض تعظيم تعظيم هذه المرأة ان تمس سبحان الله العظيم مش عايز اقول بس بس هيبقى مثال واقعي شويه كان ربنا كرمني وحصلت حادثه كده العربيه اتكسرت الحمد لله وصلحت وبقت زي الفل جديده ولما رجعت بيها بعد ما اتصلحت كنت بقول للشباب قولوا اشرقت الانوار العربيه اتصلحت اللي بيصلحوا قالوا ايه بقى بس اللي اتلطت مش زي اللي ما اتلطتش دي غير دي دي غير دي فالمرأة المحتفظة بكيانها الشريفة العفيفة المحصنات الغافلات المؤمنات التقيات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله القارات في قعر بيوتهن دول حاجة وبقيت الدنيا كلها حاجة تانية دول اللي أوصفهم في كتاب الله سبحان الله العظيم دول اللي, اللي عشان كده بقول لك يا أختي المنتقبة اعتزي بدينك وبنقابك بقول للأخت المنتقبة نقابك شرفك لا تتنازلي عنه أبدا أبدا لسه بيذكر لي الآن في في البيت ان واحده منتقبه راحت منعوها من دخول المدينه الجامعيه ممنوع دخول المنتقبات قالت لهم اهو قلعت قالوا لا انت اسمك في المنتقبات مش هتدخلي مهما ضحيتي هيضحى بك اثبتي اثبتي ثبات الرسوخ ولن ينالك الا ما كتب الله لك قولي لي والمدينه الجامعيه يا شيخ روحي روحي على بيت ابوكي اقعدي هناك خديها منزلي خديها انتساب ما تاخديهاش خالص وربنا يكرمك بزوج صالح قال لا هو ربنا هيضيع اوليائه هو ده ظنك بربنا اثبتي والله عز وجل معك ولن يضيعك ان شاء الله تعظيم الحرمات عايز اقول في تعظيم الحرمات ان تعظيم الأو... ال- الامر اللي زي ده يعني احنا عايزين انا بقول النقاب فرض قولا واحدا الشيخ محمد حسان ربنا يكرمه اخويا وحبيبي وصديقي وشقيق الروح هيقول النقاب فيه خلاف المساله و- وده واقع نقر به وانا قلت الفقهاء الثلاثه قالوا كذا والفقيه و- والامام احمد قال كذا هذا الواقع هنقول ان النقاب دين امال هي يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين ها يدنين الادناء بقى الامطه اللي مربوطه فوق النافوخ دي ادناء طب ما هي ما دنتش فين نص القرآن يدنين عليهن من جلابيبهن هو انت يا حاجة امنة اللي انت لابساها ده جلابيبهن جلابيبهن عايزين جلباب وإدناء فلذلك الإدناء ده والجلباب ده دين شرع تعظيم هذه الحرمه من تعظيم حرمات الله حتى وإن أثبتنا الخلاف يبقى إدناء وجلباب الشاهد احنا بندور على ايه انت بتدور على ايه يا عم الشيخ انا بدور على واعظ الله في قلب كل مسلم آه هقول لكم قصة لطيفة سبحان الله العظيم كنت من 10 12 سنة كده حضرت فرح في فندق لأحد الكبار وكان حاضر وزير ربنا شهيد هذه القصة بحروفها فسلم عليا وقال لي والله انتوا اللي عايشينها صح فالراجل التاني زعل مطرب او واحد من ال... من الناس اللي زعل قال له ازاي الكلام ده ف اما تناقشنا مع بعض اتكلمنا ازاي تكون الحياة سعيدة بالدين ازاي تكون المنتقبة عايشة قرة عين والملتحي اللي مح... اللي حرام المزيكا وحرام آه، لحم الخنزير وحرام وحرام وحرام وحرام وحرام اللي هم بيقولوا حرام ازاي يبقى عايش في قرة عين وسعادة الشاهد ايه خلاصة الكلام ايه ان انا قلت له شوف انت في الاخر انت بتقول كلام مش مقتنع بيه بس عارف والله الكلام جرى كده الفرق بيني وبينك ان انا بالليل اخر الليل بروح احط دماغي على المخدة كده انام انت ما بتنامش فخدها وبكى وانصرف يعني الدموع رغرغت في عينيه لاني قلت له حقيقه ان جوه كل مسلم خير في واعظ الله في قلب كل مسلم فانا عايش باللي جوايا ما عنديش كبت اللي هم بيقولوا عليه ده ان النهارده آه، في في كبت الكبت ده عندهم هم اللي بيتفرجوا على الافلام الاباحيه عندهم هم الكبت اما احنا فالحمد لله لاننا عايشين مع القران ومع السنه ما عندناش كبت الكبت يجي منين الكبت من اللي يشوفه ما يقدرش لكن اللي ما بيشوفش اللي حلاله كبت جاله منين بقى الكبت ما- مش شايف غير حلاله لان ربنا قال له كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم فالشاهد ايه خلاص الكلام انا اقصد اقول ايه اقصد اقول ان الانسان ده بيروح اخر النهار وهو عايش من جواه اللي احنا بنقول عندنا في المصري في الفلاحين ضميره بيوجعه ضميره بيأنبه هو ده واعظ الله في قلب كل مسلم إذا ظلم واحد إذا أذى واحد إذا خدع واحدة إذا مكر على واحدة إذا ضحك على واحدة إذا كذب كذبة إذا كل حرام إذا نافق بغير اللي جواه ضميره بياكله ضميره بيوجع فهيرجع اخر الليل هو طول النهار بيهرب من ضميره ده يجي يحط دماغه بقى وتحصل المواجهه بينه وبين نفسه ما يعرفش ينام عشان كده تلاقيهم بينتحروا تلاقيهم بي... بيشموا ويشربوا مخدرات ويشربوا مسكرات عشان يهربوا من الواقع تلاقيهم بيتفسحوا كتير ويتنططوا ويجروا ويكذبوا وي... تلاقيهم آه، موسيقاهم صاخبة وحياتهم نفسها صاخبة عشان ينسى لكن آه، أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الدين عايشين حياة جميلة وزي ما بقول لك كده آخر الليل بيجي يحط دماغه كده من أول دقيقة الهخ جه بس خلصت نام لكن التاني اللي بيحارب وبيهرب من نفسه ويهرب من ضميره هو ده واعظ الله في قلب كل مسلم ازاي هيجي لك نوم وانت ظالم ازاي هيجي لك نوم وانت بتأذي ازاي هيجي لك نوم وانت بتخون ازاي ازاي ازاي منين يجي وانت بتهرب من نفسك وتيجي اخر الليل لما تنفرد وتبقى لوحدك تحصل المواجهه مش شرط يفضل هربان طول الليل وينام طول النهار وينام بالمنومات والمسكنات والمهدئات هي دي حياه هو ده واعظ الله في قلب كل مسلم ايه ده انت جبت الحديث من الاخر هات من الاول يا عم الشيخ حاضر نجيب من الاول عن النواس بن سمعان الانصاري الواد سامح كل مره ينط لي ويطلع فوق كده يا ربنا يهديك يا سامح ويتوب عليك يا تنزل تحت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عن النواس بن سمعان الانصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران خلينا نحاول نعمل اي منظر كده ادي الصراط المستقيم هنقول هو ده الصراط المستقيم ده صراط مستقيم اهو وعلى جنبتي الص- الصراط سوران ادي سور وادي سور سورين على جنبتي الصراط ال- ال- ال- السورين اللي في الجنب دول خليك معايا يا سامع ها السوري- السورين اللي في الجنب دول ها كل سور منهم فيه بيبان مفتحه البيبان دي ما عليهاش ابواب وانما البيبان دي نازله عليها ستاره ستاره ستاره نازله عليها بس الستاره دي مداريه اللي جوه لكن الصوت باين ولعلها ستاره شفافه شويه فاللي جوه باين اللي ماشي على الصراط مش شايف حاجه لكن اللي بيتلفت هيقع الفضول هياكله عشان كده هيمد ايده ويفتح الستاره الس... ال- ال- اول ما يجي يفتح يقول له ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه لو فتحت هتدخل سبحان الله العظيم ده بيفكرني بقصه قلتها زمان قصه ايه قلت مثل الحياه الدنيا دي زي ما جبنا واحد قلنا له ادخل المكان ده في ذهب وياقوت والماظ وكل المجوهرات والمشتهيات اللي في الدنيا كلها حمل ما شئت حمل اللي تقدر عليه كل اللي تطوله ايدك لك حمل هات اكبر تريلا في العالم حملها واخرج بس المدة المسموح بها دقيقتين ونص قال طيب بس انتوا ايه سيبوني وانا حمل حمل جاب ال- عربية نقل كبيرة وركب ودخل اول ما دخل بيبص كده لقى فيلا جميلة قوي صورة صورة الفيلا جميلة قوي فبص كده للصورة وقال الله يا سلام لو ربنا يكرمنا بالفيلا دي بيرفع عينه كده لقى واحدة بصة مرسومة برضو دي صورة واحدة بصة كده من الفيلا قال الله أمر يا سلام لو دي كمان مع الفيلا نزل عينيه تحت كده لقى الصورة عربية مرسوم رسمة عربية قال والعربية دي كمان يا فيلا وعربية وعروسة ده كده 100 فل وعشرة راحوا جايبينه من قفاه اطلع الدقيقتين ونص خلصوا ولا نقى ولا طلع بحاجة دي مثل الحياة الدنيا إن ربنا قال لنا أنا خلقتكم في الدنيا وأعطيتكم كنوز ومجوهرات تجيبوها لي وتيجوا الصلاة كنز والصيام كنز والقرآن كنز والذكر كنز وقيام الليل كنز والصدقة كنز والحج والعمرة كنز هاتولي الكنوز دي وتعالوا تاخدوها كنوز آه، مادية في الجنة مش قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة من تحت العرش كنز دي كنوز سبحان الله من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة وما من نخلة في الجنة إلا وساقها من ذهب كنوز للأسف الشديد دخلنا قعدنا نتفرج إنا جعلنا ما على الأرض ها؟ زينة لها قعدنا نتفرج على الزينة ونسينا الكنوز هو ده صراط والادخل واوعى تحود يمين ولا شمال امشي الصراط الاسلام والسوران حدود الله اليس قد قال النبي صل عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم حفت الجنه ها بالمكاره وحفت النار بالشهوات حفت النار بالشهوات اللي حوالين النار الشهوات فلذلك اي شهوة تدخلها توصلك لجهنم على طول عدل سوران في هذان السوران ابواب مفتحة باب بتاع الرقص وباب بتاع الغنى وباب بتاع النساء وباب بتاع الخمر وباب بتاع الزنا وباب بتاع الشم الهيروين وباب بتاع اللواط وباب بتاع ابواب في السورين وعليها ستور اللي ماشي وهمه في المشي ما يلتفتش اللي ماشي وهمه الوصول ما يلتفتش اللي ماشي ومشغول بربنا ما يلتفتش اللي ماشي ولذة الإيمان في قلبه ومتعة الإيمان في عينيه يلتفت ليه يدور على إيه سبحان الله العظيم قيل للأحنف بن قيس هل تسهو في صلاتك قال والله لأن تختلف في الأسنة أحب إلي من ذلك أو شيء أحب إلي من الله حتى التفت اليه او انشغل به ازاي انا معايا ربنا ادور على حاجه تانية سبحان الله العظيم ازاي لذلك اللي ماشي مستقيم ما بيبصش يمين وشمال اول ما يتلفت يضيع والالتفات ده لان اللي حواليه شياطين بتنادي افتح بص علينا بصة يا عم النداءات دي احيانا تخطف الاذان لكن اللي اللي سامع كلام ربنا مش سامع الكلام ده ولا ملتفت اليه وان كنا لابد ان نقول ليس شرط المحب العصمه انما شرطه كلما زل ان يتلافى تلك الوصمه هو احيانا مع الغفله عشان كده انا مش عايز التفت عن الحديث لكن تعالوا معايا في حته صغيره كده على جنب لماذا نعصي الله سبحان الله العظيم سؤال يعني واحد عارف ان المعاصي بتفسد القلب وبتفسد عليه حياته وبتجلب عقوبات وتودي جهنم وبتغضب ربنا طب اللي عارف كده يعصي ربنا ليه هو ده السؤال والله حاجة عجيبة لا ده أنا عايز أقول حاجة مريبة يعني واحد عارف إن المعصية دي هتوديه جهنم إن المعصية دي يعني أقول لك إيه واحد عايش في نعم ربنا ربنا ساتره ولطف بيه كنا بنتكلم امبارح في اسم الله البر البر من بر الله بعبده إلهي برك آمين يا رب ويهديك يا شيخ منير ويتوب عليك هو اللي علمنا ربنا يبرك دي و لما يكون بر الله بعبده انت شايف بر الله بك هو ده اللي عايزك تشوفه عايزك تحسه عايزك تتأمله بر الله بك آه يبقى هاتوا لنا الحتة بتاع أنا الصغير الذي ربيته أنا الضعيف الذي قويته أنا الفقير الذي أغنيته يا رب أنا التائه الحائر الضال الذي هديته وأخذت بيديه ودللته أنا المهين الذي أكرمته أنا الحقير الذي رفعته هو ده بر الله بي ب- لما تتأمل بر ربنا بيك وبعد كل ده تعصيه تاني شكلك ايه سترك وعافاك وعلمك وهداك وأعطاك ولطف بك ويسر لك وأحاطك بعنايته ورعايته وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة حتى لم تحتج شيئا ولم تشتهي شيئا إلا وهو عندك تعصي لي تعصي لي وانت عارف ان اخرة المعصية دي جهنم سؤال لماذا نعصي الله مش سؤال يحتاج الى اجابة سبحان الله العظيم الاجابة الجهل والغفلة ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول لولا غيبة العاصي وقت المعاصي كان كالمعاند لربه لولا انه غايب في غيبة الوعي عشان كده ابن القيم في منزلة التوبة يقول ايه يقول والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية ابدا بل لا يباشرها إلا والحزن يخالط قلبه تلاقيه يباشر المعصية بس جواه حزن دفين عشان كده تلاقيه بعد المعصية آه، متألم فاق صحي الغفلة اتنين الجهل بنقول ان العصاة ابن القيم يقول ايه والعاصي يلتز بشيء غير ملز اصلا انما هو بمثابة حك الجرب المريض بالجرب والعياذ بالله اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا المريض بالجرب واحد عنده جرب أعاذنا الله وإياكم ها تلاقيه لذته انه حك الجرب يهرش يهرش يهرش يهرش وهو م- مستمتع بالهرش ده لحد ما ي- ما يخر دم يط- يطلع دم يرتاح بالنسبة للأصحاء ده شيء مقرف نفس الشيء لما تشوف عاصي لما تشوف عاصية لما تشوف أفعال الذنوب والله والله شيء مقرف وبقسم بالله إن أحيانا المناظر اللي الناس بتحب تتفرج عليها تحس بالتقزز والقرف من اللي هم بيشوفوه ده بتشوفوا ايه بتتفرجوا على ايه شيء مقرف لكن الجهل آه لو ذقت لذة الإيمان وابن القيم عليه رحمة الله في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين يقول وذرة من لذة الإيمان لا تعادلها أمثال جبال الدنيا من لذات الدنيا ذرة عشان كده أنا بقول ك- يا ناس إن ال- السعادة اللي احنا بنحسها أحياناً نفسي اقول sometimes احيانا يعني بنقول عليها نادرا بتعدي كده يعني لحظه كده لمحه كده من حلاوه الايمان الواحد بيعيش عليها سنه يعني كده لمحه من حلاوه الايمان ولذه الايمان ومتعه الايمان بيبقى الانسان كده طاير يقول انه لا يمر بالقلب اوقات يرقص القلب فيها طربا فاقول لو كان اهل الجنه في مثل هذا لو كان اهل الجنه في مثل هذا انهم لفي عيش طيب بقى اهل الجنه يبقوا سعداء كده لسه الواد صالح الله يرحمه النهارده ذكرني بقول الله سبحانه وتعالى ها لا يبغون عنها حولا اول الايه ايه يا عمي ايه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ما في انسان في الدنيا الا ويريد ان يتحول عايز يغير عربيته عايز يغير مراته عايز يغير بيته عايز يغير لبسه عايز يغير سكنه وقعدته عايز يغير شغله عايز يغير جو الا اهل الجنه لا يبغون عنها حولا مش عايزين يغيروا قلت زمان في وصف الجنة هنا الجنة ان كل واحد في الجنة له عين مية بيشرب منها عين المية اللي بيشرب منها دي جارية بتجري وراه بتمشي وراه ده احد التفاسير احد اقوال اهل التفسير يقولوا ايه انه لو ان المؤمن الواد معاذ ده صاحب صالح الله يرحمهم الاثنين ففي الجنة بقى كل واحد جنته قد الدنيا 100 مرة فيا رب يا رب ارزقنا الجنة يا رب فعايز يروح يزور اخوه صاحبه يفكروا بالذي مضى فيقوم معاذ يروح له الج- يروح لصالح في جنته العين المية بتاعته تروح وراه عشان لما يجي يعزم عليه يقول له اتفضل تشرب نسقيك ايه يقول له لا لا لا ما بغيرش معاه ميته ما بيغيرش معاه ميته جايبها من بيتهم ما بيغيرش الشاهد ايه الجنة لا يبغون عنها حولا الجنة دي في ناس عايشاها في الدنيا هنا إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا في الدنيا الفجار في جحيم النهارده واحد شاب جاي بيقول بيشتكي ان واحد قال له آه انه زنى في مراته فبيقول لي دي عقوبة ولا بلاء قلت له انت ادرى قال لي عقوبة طبعا كما تدين تدان المهم في النهاية بعد التحقيقات اكتشف يعني ان شاء الله تكون ما خانتش ما عملتش وانما واد مجرم فاجر احيانا كده بيبتلي ويت- ويفتري ويرمي بلاء على الناس لكن شوف ال ال ال الشك العذاب اللي هو عايش فيه الفاجر متوقع لانه فجر ان الفجار لفي جحيم جحيم في الدنيا ان الابرار لفي نعيم السؤال لماذا نعصي الله بتعصي ربنا ليه انا عايزك تقف مع نفسك وقفه وتبات الليله دي كده تتقلب هو انا بعصي ربنا ليه طب انا استفدت ايه طب وبعدين واخرتها اقف مع نفسك الوقفه دي وشوف آه، مفيش حل غير انك انت تتوب والتوب توبة نصوح تعالوا آه، مرة تانية للحديث عشان نختم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة أنا عايزك وأنت ماشي في الشارع بكرة تتصور المشهد ده إن في على جنبتي الصراط سوران أنت ماشي في الوسط ومن هنا نار ومن هنا نار من هنا فتن ومن هنا فتن الأعداء من كل جانب فامشي عدل وت- وعايزك تسمع تسمع من جواك اسمع ويحك لا تفتح انك ان تفتحه تلج تلجه يعني تدخله النت اوعى تفكر تروح كده ولا كده هتضيع في بحر من الظلمات لا ساحل له التلفزيون اوعى تحول كده ولا كده هتضيع الراديو الكاسيت تسجيل ال- في كل حاجة خلي بالك خليك ماشي كده على الصراط خليك ماشي عدل ما تلتفتش يمين ولا شمال خليك ماشي مستقيم احسن اي لفته هتضيع وداع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعودوا وداع يدعو من جوف الصراط جوه الأبواب ورا الستور دي في دعاة دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح إنك إن تفتحه تلج الصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط أيها الناس استقيموا ولا تعوجوا كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم هو ده إجابة داعي الحرمة قلبك ضميرك عقلك المجرد لمة الملك يا ترى ايه لمة الملك لمة الملك اللقاء الجاي ان شاء الله احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين